أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا ثم أما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين نتدارس بحول الله تعالى وقوته في هذا اللقاء ثلاثة أسماء من أسماء الله تبارك وتعالى جملة واحدة وهي أسماؤه تبارك وتعالى القادر والقدير والمقتدر هذه الأسماء جميعا تدل على قدرته تبارك وتعالى وصفة القدرة كما يقول العلماء صفة ذات والفرق أن العلماء قسموا الصفات صفات الله تبارك وتعالى إلى صفات ذات وصفات أفعال الفرق بينهما أن صفة الذات لا تتخلف عنه تبارك وتعالى أبدا أما صفة الفعل فتظهر أحيانا وأحيانا لا يعني الله تبارك وتعالى من صفات أفعاله أنه ينزل إلى السماء الدنيا لكنه لا ينزل في كل وقت وإنما ينزل في الثلث الأخير من الليل فهذه صفة فعل تتخلف أحيانا أحيانا لا يكون كذلك الله تبارك وتعالى من صفاته أنه يضحك سبحانه وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال له الرجل أو يضحك ربنا قال نعم قال لن نعدم من رب يضحك خيرا لكن لا يضحك دائما هكذا إنما يضحك أحيانا فهذه تسمى صفات الأفعال أما صفات الذات فهي صفات لا تتخلف ومنها القدرة فهو قادر على كل شيء في كل وقت الأسماء الثلاثة كل واحد منها درجة في العلو يعني اسمه القادر يدل على قدرته تبارك وتعالى اسم فاعل دال على قدرة الله تبارك وتعالى القدير أبلغ في القدرة وأعلى في ذلك فهي صيغة مبالغة على وزن فعيل فبيدل على بلوغ قدرته شأنا عظيما والمقتدر كلمة المقتدر كما يقول علماء اللغة أن زيادة المبنى تدل على زيادة في المعنى لما تلاقي الكلمة كبرت يبقى معناها أن الكلمة دي معناها كمان كبر فاقتدر غير قدر فاقتدر فيها مبالغة فوق المبالغة فكل واحدة منها أبلغ من الأخرى كما حقق ذلك العلماء ابن الأثير يقول في أسماء الله تعالى القادر والمقتدر والقدير فالقادر اسم فاعل من قدر يقدر والقدير فعيل هو مبالغة والمقتدر وهو أبلغ يبقى قادر وقدير ومقتدر كل ده ثلاث أسماء من 99 اسم عشان المعنى ده آه طبعا لأن هذا المعنى كما سيتبين لنا سيترتب عليه أمور كثيرة والقدرة أساس في صفات ربوبيته تبارك وتعالى كما سيتبين لنا إن شاء الله هذه الأسماء وردت في القرآن الكريم فاسمه القادر ورد اثنتي عشرة مرة خمس منها بصيغة الجمع مثلا قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون قال قل هو القادر وقال وإن على أن نريك ما نعدهم لقادرون فجاء بصيغة الجمع قال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم ونحو هذا من مواطن اسمه القادر اسمه القدير ورد خمسا وأربعين مرة في القرآن ففي القرآن مواضع كثيرة فيها اسمه القدير لا سيما والله على كل شيء قدير في غير ما موضع ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير أما اسمه المقتدر فورد في القرآن في أربع مواضع فقط في سورة الكهف والزخرف والقمر في موضعين وكان الله على كل شيء مقتدرة في الكهف فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون جاء بصيغة الجمع كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر وفي آخر السورة إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر العلماء لما فسروا هذا الاسم ومعناه في حق الله تبارك وتعالى قالوا الزجاج قال القادر سبحانه وتعالى أي على ما يشاء لا يعجزه شيء خدوا بالكم المعاني لأن احنا أهم شيء التطبيق العملي اللي احنا بنخرج منه من دراسة الاسم فلا يعجزه شيء خدوا بالكم في صفة العجز في حقنا نحن انت بتعجز عن أشياء والمطلوب انه الصفة ما تبقاش موجودة فيك وهناخدها في حظ العبد في آخر الدرس إن شاء الله لكن في حق الله تبارك وتعالى هو قادر على كل شيء لا يعجزه شيء لا يفوته مطلوب سبحانه وتعالى أما القدرة في حقنا فقدرة مستعارة أنا قادر أن أنا أعمل شوية حاجات واللي أمدني بهذه القدرة هو ربنا فهي وديعة عندي وديعة القدرة اللي ربنا بيمدني إياها الحول والقوة اللي ربنا بيمدني بيهم دي وديعة من الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى لا يتطرق عليه العجز أبدا الخطابي يقول القادر هو من القدرة على الشيء كقوله تبارك وتعالى وكان الله على كل شيء قديرا فوصف الله نفسه بأنه قادر على كل شيء أراد لا يعترضه عجز ولا فتور انت امتى بتعجز مش قادر همدان تعبان فتور أصابك فتور فمش قادر أو عجزت عن الشيء أنه الكلام ده فوق طاقتك فمش قادر تعمله أما الله عز وجل فلا يعترضه عجز ولا فتور عشان كده الاسم هيفتح معانا معاني جميلة في الرجاء وهو قادر على كل شيء انت شايف المسألة سودة قدامك هو قادر على كل شيء كل شيء اللي انت بتتوهم ان هو مش ممكن يحصل يحصل ليه هو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى وقد يكون القادر خدوا بالكم المعنى الثاني اول واحد مفهوم المعنى الثاني بمعنى المقدر وتأولوا قوله تبارك وتعالى فقدرنا فنعم القادرون في المرسلات بأنها بمعنى المقدرون قدرنا هذه الأشياء فقالوا في قول الله تبارك وتعالى عن سيدنا يونس فظن أن لن نقدر عليه وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه بعض العلماء قالوا أن لن نقدر عليه أي لن نضيق عليه وقال بعضهم أن لن نقدر عليه أي لن نقدر عليه الخطيئة نقدر بمعنى نقدر لن نقدر عليه الخطيئة أو العقوبة إذ لا يجوز على نبي أن يظن عدم قدرة الله فظن أن لن نقدر عليه لا مش معناها نقدر بمعنى أن هو يعني جه في ذهنه أن ربنا مش هيقدر عليه لا يعجزه شيء ولا يليق بالنبوة إنما لن نقدر عليه لن نقدر عليه العقوبة ظن أنه هو لما أن دي مش مخالفة ان انا لما اسيب الناس دي واتوجه الى ناس اخرين ادعوهم ان هذا امر فيه سعه الله جل وعلا يقول اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى سوره القيامه ابتدات بالقدره وانتهت بالقدره بلى انه على كل شيء قدير فهذا يدل على معنى انه لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى وقال ابن جرير الطبري في قول الله تبارك وتعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وبصارهم إن الله على كل شيء قدير قال إنما وصف الله نفسه بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع لأنه حذر المنافقين بأسه وسطوته وأخبرهم أنه بهم محيط وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير هو كده دايما لما يجي واحد محبط يكلمني يقول لي أنا حاسس أن أنا مش نافع و و أقول له هو مش قادر أنه يجعلك في باطن الأرض قادر أنت شايفها كده ليه لو أنت شايف أن أنت ما تنفعش وأنه كذا كذا كذا قادر يخليك تحت الأرض وانتهينا يهلكك لكن طالما أمدك بالمهلة يبقى يعرف أنه يريد بك الخير فيقول فأخبرهم بأنه قادر على إذهاب أسماعهم وأبصارهم فقال اتقوني أيها المنافقون واحذروا خداعي وخداع رسولي وأهل الإيمان حتى لا أحل بكم نقمتي فإني على ذلك وعلى غيره من الأشياء قدير لما قال الرحمن ما ننسخ من آية أو ننسيها ما نمحو من آية أو ننسها أو نبدلها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير بلى علمنا فكأنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إني قادر على تعويضه مما نسخت من أحكامي وغيرته فإذا مسحت شيئا أو محوت شيئا وأتيت بشيء آخر من الآيات إني على كل شيء قدير فهو قدير سبحانه وتعالى وقدره يعجل أو يؤجل هو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وقالوا القدير بمعنى القوي وهو مستلزم للقدرة أن يكون ذا قوة وقالوا القدير التام القدرة لا يلابس قدرته عجز لذا قال ابن القيم وهو القدير وليس يعجزه إذا ما رام شيئا قط ذو سلطان ما فيش حد له جاه ولا سلطان ولا قدرة تعجز ربنا تبارك وتعالى فإذا أراد شيئا كان جل وعلا قال السعدي القدير كامل القدرة بقدرته أوجد الموجودات بقدرته دبرها بقدرته سواها بقدرته أحكمها بقدرته يحيي بقدرته يميت بقدرته يبعث العباد للجزاء بقدرته يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون وبقدرته يقلب القلوب ويصرفها على ما يشاء فممكن يكون قلبك النهاردة قلب كافر جاحد كافر بأنعم الله ويقلبه الله بقدرته فتصبح ذا قلب شاكر النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف المهدي قال يصلحه الله في ليلة وما يدرك تصلح في ليلة قادر سبحانه وتعالى المقتدر احنا قلنا جاءت في أربع مواضع ابن جرير في قول الله تبارك وتعالى عند مليك مقتدر يقول عند ذي ملك وملك مقتدر على ما يشاء فالله ذو القوة المتين تبارك وتعالى ذو القوة المتين فالمقتدر كما قلنا فيها المبالغة وقال الخطابي المقتدر التام القدرة الذي لا يمتنع عليه شيء ولا يحتجز عنه بمنعة ولا قوة سبحانه وتعالى تعالوا نشوف بعض الآيات ونشوف بعض المعاني وأنا النهاردة يعني جمعت لكم بعض عجائب قدرة الله من ما ثبت بالحقائق العلمية حتى نتعايش هذا المعنى في حياتنا وننظر في آيات القدرة فينا الأول لما ربنا سبحانه وتعالى قال إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون فقالوا العلماء إيه؟ قالوا القدرة أثر من القادر ومن أهل لقرب القادر لا يستغرب ولا يستكثر شيئا من القدرة لما تحصل حاجات عجيبة وحاجات انت ما تتخيلهاش طالما انت عارف ان هو قادر فما تستغربش ممكن يحصل ايه ويرى القدرة تتجلى من سحب الحكمة فقالوا اللي يؤمن ويصدق ويبقى عنده يقين بالمعنى ده مش هيبقى محتاج لآيات عشان كده قال لهم وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قال لهم المسألة سهلة قل إن الله قادر إيه المشكلة يعني ينزل آية ويريهم الآيات لكن هو يعلم أن هؤلاء أكثرهم يجهلون ولا يفهمون بل هو ينزل عليهم آيات ولكنهم يعرضون فمين اللي هتنفعه الآيات اللي قال عليهم في الأول إنما يستجيب الذين يسمعون اللي بيسمعوا صح إنما الموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون إنما اللي ميت واللي قلبه ميت لا ينتفع بالآيات حتى لو أراه الله آيات القدرة هو ميت عشان كده قالوا مش لازم ربنا يبعت لك كرامة علشان يبقى عندك يقين قالوا فالآيات يحتاجها أصحاب القلوب المضطربة والنفوس المتزلزلة أما من سكن قلبه باليقين واطمأنت نفسه بالعيان لا يحتاج دليل برهان قالوا طب هتقولوا ايه في كلام سيدنا إبراهيم ما هو انتوا بتقولوا هاي طب هو قال طلب ان هو يريه الله عز وجل من آياته انتوا دلوقتي بتقولوا الآيات ما بيحتاجهاش ده وانه بيحتاجها صاحب القلب مضطرب هو قلب سيدنا إبراهيم كان مضطرب قالوا أما قول الحق أولم تؤمن فقال له إبراهيم بلى ولكن ليطمئن قلبي قال له الرحمن أولم تؤمن أي بقدرتي على الإحياء أنت مش عارف أن أنا قادر على ذلك فقالوا والله يعلم أنه موقن بهذا ولكن سأله ليجيبه بما أجاب فنعلم نحن ما كان غرض إبراهيم من طلبه فقال إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بلى أي آمنت أنك على كل شيء قدير ولكن سألتك ليطمئن قلبي إذ ليس الخبر كالعيان يعني لما تسمع الحاجة وانت متأكد منها غير لما تشوفها ليس الخبر كالمعاينة ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال وليس علم اليقين كعين اليقين لأن احنا عندنا ثلاث منازل في اليقين علم اليقين وهو كده بلغ اليقين وكده المسائل ثبت وبعد ذلك عين اليقين وبعد ذلك حق اليقين تعرف انه في شيء اي حاجة بيمثلها شيخ الاسلام يقول تسمع عن العسل بعدين تروح تجيبه من الراجل اللي بيبيع فشفته قدامك اهو عسل اهو فبقيت كده اسمه عين يقين تدوقه بقى حق يقين المسألة تمشي كده فهو سيدنا إبراهيم هنا طلب عين اليقين فأراد أن يضم الشهود والعيان إلى الوحي والبرهان هو موقن بس عايز يزداد وكده ربنا سبحانه وتعالى قال بقى في حق النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا إبراهيم طلب أما النبي فلم يطلب فقال له الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا لنزيده يقينا فوق اليقين إن احنا بنتكلم على ناس تيجي تقول لهم أي حاجة فيقول لك هات لي حاجة تثبت لي الكلام ده يعني لما تيجي تقول له الله تبارك وتعالى كذا وكذا الملاحدة يقول لك فين وريهولي أشوفه مش شايف الغيبيات دي ارميني أنا ما بفهمش فيها ايه الغيبيات ده كلام ناس مجانين انتوا الدين عندكم افيون بيخدروكم فيقول لك ده كذا وكذا وكذا ما فيش ما فيش عندي حاجة انا مؤمن باللي انا شايفه فده اللي بقى يقول لك هات آية وده لو جبت له آية ولا يؤمن فهنا نفهم هذا المعنى إذا الآيات تنفع مع من لما ننظر بقى فعجائب قدرة الله تبارك وتعالى وأنا هذكر لكم آيتين بس هنفصل بقى لما ربنا سبحانه وتعالى قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون بيحكوا أن واحد من الصالحين كانوا مجموعة مجموعة شباب صالحين فقاعدين فبيتذكروا معنى ما الدليل على وجود الله تبارك وتعالى فرد أحدهم بكلمة جامعة كل واحد منهم يقول دليل إيه الدليل على وجود ربنا يقول له كذا آه، السماوات الأرض ال- كذا أي مكان أما هذا الشاب فقال ومتى غاب حتى يحتاج إلى برهان وإحنا محتاج برهان هو هو متى غاب حتى نقول أنه ليس أنه يحتاج إلى دليل وبرهان الله قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون اسمعوا بقى الحقائق العلمية دي ومع كل واحدة أقول سبحان الله هل تعرف بديع قدرة الله فيك عدد الخلايا العصبية فينا 14 مليار 9 مليار في الدماغ وتتوزع على 64 منطقة انت ده الخلايا العصبية فيك قد ايه 14 مليار تسعة اصفار الجهاز العصبي لا يتكاثر ولا يتغير ولو تغير لاحتاج الإنسان أن يتعلم اللغة كل ست شهور لأن يعني الجهاز العصبي ده هو مخزن من مخازنه اللغة اللي انت بتتكلم بيها فلو اتغير كل شوية هتحتاج ان انت تتعلم اللغة اللي انت بتنطقها دي تتعلمها كل ست شهور عدد كرات الدم الحمراء في الجسم قد ايه 25 ألف مليار يعني لو قلنا ألف المليار ده التريليون يعني يعني أنت بتتكلم في 25 تريليون قالوا لو وضعت يعني لو حطيناها كده جنب بعض بشكل متناسق أو بشكل مترابط وفردناها لأطاقت بالكرة الأرضية ست مرات دي لو اتحطت كده بشكل إيه يعني بشكل أفقي عدد ضربات القلب كام من 60 ل 70 في الدقيقة أي مئة ألف ضربة في اليوم أي أربعين مليون مرة سنويا أو اتنين مليار مرة القلب بينبض في متوسط العمر بلا توقف ومن عجائب قدرة الله أن كل خلية في القلب تنبض في وقت واحد ولو حدث أي خطأ يحدث تشوش في جهازك الدم اللي بيضخه القلب 6500 لتر يوميا وقالوا القلب يرتبط ب 100 تريليون التريليون 12 صفر مليار 9 تريليون 12 اتكلم بقى في 100 تريليون خلية في الجسم الإنساني بيرتبط بها القلب الإنسان لما بيمشي المتوسط 20 ألف خطوة يمشيها الرجل الواحد في اليوم الواحد أي في خلال 80 سنة يكون قد طاف العالم كله ست مرات 23 ألف مرة يتنفس الإنسان في اليوم الواحد أي 204 مليون مرة في الحياة الهواء اللي بيتنفسه 12 متر مكعب من الهواء يتنفسه الإنسان يوميا أي ما يوازي 204 متر مكعب من الأكسجين المخ بيخزن يوميا كم صورة؟ 500 ألف صورة المخ القابلية بتاعته أنه يبقى ده يخزن 500 ألف صورة يوميا عشان كده بتبقى في حاجات شفتها وتلاقي نفسك أنا شفت ده فين؟ ما هو 500 ألف في اليوم أنت بتضرب في إيه بقى؟ الضحك لما تيجي تضحك تتحرك 17 عضلة من عضلات وجه الإنسان لما تكشر 43 عضلة عشان كده قالوا يكثر التجاعيد في سن الشيخوخة على العابس فشفتوا بقى الفأل حلو والضحك حلو ازاي يتعلم الإنسان عن طريق الحواس 75% عشان تاخدوا بالكم 75% بالبصر 13% بالسمع 6% باللمس 3% بالشم 3% بالذوق فأعظم طريقة للإدراك والتعلم البصر وبعد السمع خلايا المخ الخلية الواحدة دائمة التفاعل مع عدد من الخلايا خلية المخ تتفاعل مع خلايا الجسم كلها قالوا تتفاعل الخلية الواحدة مع عشر تلاف خلية قالوا لو جابوا أكبر شركة اتصالات في الدنيا عشان تربط ده ما ينفعش خلية خلية الواحدة انت بتتكلم بقى في كام خلية كل خلية متربطة ب 10000 خلية الكبد الخلية الكبدية قالوا خلية في غاية العبقرية فهي متخصصة في أن تنجز كل يوم 500 عملية بتقوم بها الخلية الكبد والكبد هو العضو الداخلي الوحيد في جسم الإنسان الذي لديه القدرة على النمو ثانيا فإذا اقتطع منه شيئا جراحيا عاد الكبد ليه الخصيصة دي عينك وشوفوا دي وهنجيب لها مثالها من القرآن العين يمكن أن تميز بين أكثر من مليون لون يعني لو قعدت تعمل من كل لون درجات درجات درجات العين تقدر تميز ما بين مليون لون وعضلة العين هي أسرع عضلة تتفاعل في الجسم فهي تتقلص الغمضة في أقل من واحد على مية من الثانية دي فين بقى؟ دي لما قال سليمان ائتوني بعرشي بالقيس قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف واحد في المية من الثانية واحد في المية من الثانية أه أتكلم في الفانتو تصل كمية الدم في جسم الإنسان إلى حوالي خمسة لتر ويصل وزنها إلى ستين كيلو جرام وتتجلى قدرة الله في خلق الدم وتكوينه فكل كرة دم من كرات الدم الحمراء تحتوي على 300 مليون جزيء هيموجلوبين يصل عمر خلية الدم الحمراء إلى 120 يوم تقوم فيها بأكثر من 160 ألف رحلة إحنا فين؟ انتوا أنا بس قاعد بقول الكلام ده عشان تسبحوا مش عشان حاجة تانية تتجلى قدرة الله تبارك وتعالى في خلق الجهاز التنفسي عندما نستنشق الأكسجين فإنه يدخل 300 مليون حجرة دقيقة في رئتنا 300 مليون حجرة الأكسجين ده بيدخلها ده اللي انت خدته كده ما حسيتش بيه شايف آثار قدرة الله قالوا في حاجة عجيبة بقى في نسيج الرئة نسيج الرئة عليه مجموعة من الشحوم تتمتع بقيمة حرارية عليه فلما يبقى في يوم برد هذه الشحوم أوتوماتيك كده تلقائيا تذوب فتكون كمية كبيرة من الحرارة حتى يبقى الجهاز التنفسي في حرارة الجسم المطلوبة العظام التي يتكون منها الأنف مصممة بطريقة بديعة بحيث يمكن لهواء الشهيق أن يدور أكثر من مرة في الأنف وبذلك يصبح دافئا عشان يدخل في الدرجة المطلوبة فمحطوط له جهاز من جوه تكييف خاص في تركيبة عظام الأنف هذه فإذا دخل الهواء باردا فإن الأنف يتولى رفع درجة الحرارة إلى 32 درجة حتى إذا مر بالحنجرة والقصبة الهوائية يتواصل مع درجة الحرارة المطلوبة الكلية يمر على الكليتين يوميا 1930 لتر من الدم تقوم الكلية بترشيحه وتصفيته من السموم والمواد الضارة ولا يقتصر الأمر على ذلك فالكلية فيها نظام في غاية الذكاء والقدرة الخارقة فهي تعيد المواد النافعة يعني الدم داخل في نافع وضار تروح هي حاطة الدم النافع لوحده وتعيده والدم الضار ترشحه عظام الفخذ ثبت أنها تستطيع أن تتحمل وزن يصل إلى طن إذا كان الوزن عموديا وإذا تحدثنا عن اللسان فإنه يوجد على لسانك عشرة آلاف خلية وكل خلية منهم ليها طبيعة في الذوق فتبقى دي بتاعة الخلية بتاعة الحاجات الحلوة فتحس انت بطعم الحاجة الحلوة ودي بتاعة الحاجات اللي مثلا حارة بعض الشيء فدي بتاعتها ودي بتاعة الحاجات الحادقة وهكذا كل خلية منها لها هذه الطبيعة فأنت تشعر بالمذاق عن طريق تفعيل هذه أو وظيفة هذه الخلايا كمية الحرارة التي تنبعث في اليوم الواحد من جسمك كافية لجعل أربعين لتر من الماء يصل إلى درجة الغليان فسبحان القادر المقتدر القدير سبحانه المعاني دي كلها وفي أنفسكم أفلا تبصرون احنا هنفهم حاجة في الحاجات دي خالص ولا احنا واخدين بالنا من اللي بيحصل ده كله لطيف ينعم عليك في خفاء وهو سبحانه وتعالى القادر المقتدر القدير تعالوا شوفوا آية أخرى لما ربنا سبحانه وتعالى تحدى الجميع وأرى الجميع آية قدرته وما زال الملاحدة إلى يومنا هذا وضعهم الرحمن في هذا التحدي وأعجزه قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره فقالوا أنه البعض وما زال إلى يومنا هذا بالذات بقى لما كان الاتحاد السوفيتي والشيوعيين والملاحدة ومن على أمثالهم من العلمانيين وغيرهم الآية بتقول لن لن للتأبيد لن يخلقوا ذبابا فهم يعملوا التجارب بتاعتهم ويقول لك احنا نقدر نكون خلية نجيب الجزيء ونعمل كذا ونسوي كذا والتجارب العلمية و و و وهو بيعمل ايه هو يقارن ما بين الموجود ويحاول يخلق ما بينه طب ماشي ماشي عملت لنا خلية طب يلا طلع لنا بقى ذبابة اخلق لنا ذبابة طلع لنا ذبابة يروح يعمل لك بتاع زي الروبوت كده زي اللسان الآلي ويمشيها لك بالبتاع وتقعد تعملها زي لعب الأطفال دي أنا بتكلم على ذبابة تقعد ويبقى فيها قرني الاستشعار دول وتبقى الجناح ده فيه الداء والجناح التاني فيه الدواء اشتغل بقى ورينا طلع لنا عايزين ذبابة دلوقتي احنا عايزين ذبابة بس مش عايزين اكتر من كده فتحداهم الخالق ليومنا هذا وما زالوا يبحثون في الأمر وما زالوا يقولون أن هذا الكون خلق هكذا لما طلع دارون عمل النظرية المشهورة نظرية الارتقاء دارون نفسه ما كانش ملحد دارون كان عايز يقول انه رأيته ان ربنا هو سبحانه وتعالى خلق الخلق لكن هو خلق خلق والخلق ده بعد كده بدأ ايه يتطور عشان كده سموها نظرية التطور والارتقاء بدأ يتطور فهو الإنسان أصله قرد والقرد ده بعد كده ايه بقى يطلع كذا وبقى يطلع كذا هو طلع بالنظرية دي فكانت فكرة موجودة وكان ليه قبليه بعض الفلاسفة كان دندن حوالين المعنى ده الملاحدة مسكوا فيها قال لك بس تحليل الموضوع كله جالنا اهو على الطبطاب يبقى الكون ده خلق نفسه أول سؤال أنت بتتكلم أن الكون ده كان الشيء الحي الكائنات الحية وجدت منين أو جدت نفسها طب ماشي أوجدت نفسها من إيه يعني من الجمادات جبل طلع خلية والخلية طلعت آه، قرد والقرد طلع طلعها منين قول لي طيب انتقل من الجماد للحياة ازاي اللي هي الروح فين دي بقى ما هو ايه يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا طب قول لي فين الروح الروح جت منين يعني دبت فيها الحياة منين ايه أول كائن اللي قبليه اهو انت بتطلع لي انها كانت من الارض الارض طلعت قرد ماشي يا عم الارض دي طلعت قرد ازاي عشان نفهم بس ال- ان انتقل من الجماد بقى في حياة وبقى كائن حي ازاي لا يجيبون وبعد شوية أثبتوا بقى عشان ربنا سبحانه وتعالى يدحضهم تماما أثبتوا أنه كل اللي دندنوا حوالين المسائل دي طلعوا حرامية وطلعوا لصوص بجد أنا أجيب لكم الأسماء والموضوع كله لما هو طلع ال- النظرية بتاعته دي جه واحد ألماني اسمه أرنست هيجل راح عمل فكرة وراح جاي على صورة أجنة وراح لاعب فيها علشان يطلع انه هو قرد اهو بعدين بقى شمبانزي وشمبانزي طلع بقى مش عارف بقى ايه و- اهو فاصله اهو وراح عمل التلفيه دي والناس قامت بقى وقعدوا يشتغلوا على القصه دي 50 سنه قاعدين يقولوا ايوه اهو وجاب لنا فعلا جمجمه وفيها وبتاع وهو لاعب فيها فبعد ما هو نشر الموضوع ده وكان التجربة دي معروفة باسم ده ده واحد التاني بقى عمل نفس الحكاية واحد تاني عمل عملية تزوير في قضية بيسموها إنسان بلتداون إنسان بلتداون ده نفس القصة طلعوا قرد وقال لك القرد ده من خمسين ألف سنة ولا حاجة وفي سنان السنان دي هي بالظبط السنان البشرية فيبقى شفتوا يبقى ايه ركبوا له سنان وطلعوه وخلاص وقعدوا فعلا وقصه مشهوره جدا انه برضو ان كبار علماء البيولوجي واطباء الاسنان قال لك ايوه و و و فهو لاعب فيها لغايه ما واحده ما كلهم مصدقين جت وعملت تجربه بدائيه جدا بتتعمل في الاول خالص بيسموها تجربه الفلور فعملت التجربه دي على الجمجمه فتبين انها ليست قديمه حيث ادعي سابقا أن عمرها يبلغ نصف مليون سنة ثم قامت هذه الفتاة بعمل بحث في جامعة أكسفورد بإجراء تجارب أكثر دقة واستخدموا فيها أشعة إكس فتبين أن هذه الجمجمة زائفة تماما ومصنوعة عاملها كمان وجاء في التقرير اللي اتنشر بعد ما صاحبنا ده عمل القصة دي 12 سنة 53 إن إنسان بيلت داون ليس إلا قضية تزوير كبيرة وخداع تمت بمهارة من قبل أناس محترفين فالجمجمة تعود لإنسان معاصر أما عظام الفك فلقرد السنان هي للقرد والجمجمة للإنسان عملوا فيها كذلك كل ده علشان إيه يثبت في الآخر خالص إن النظرية دي نظرية حقيقية عشان في الآخر خالص يقول لك أيوة هو الكون اتخلق لوحده هو الطبيعة هي اللي بتسير الدنيا مفيش إله تعالوا شوفوا آية أخرى أو آية ثالثة تبين قدرة القادر سبحانه وتعالى لما ربنا في سورة ياسين قال أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين كان الله عز وجل يقول لك ذلك يعني أنا خلقتك من الماء المهين ده من هذا الماء الذي الحقير هذا من نطفة وبعد كده تبقى أنت خصيم لربنا واقف خصم له خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم بعدها قال إيه بقى عشان يدلل على قدرته الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون السلف لما كانوا يقروا الآية دي كانوا بيحطوا على الطريقة البدائية المعروفة ان هو يحط نباتات الشجر دي ومع بعضيها ويولد منها النار لكن ثبت في العلم الحديث أن الكلوروفيل الذي في النبات هو المصدر الحيوي للنار على الأرض احنا كنا فاهمين ايه اللي يدخل الشجر ان الشجر بنحط العيدان بتاعته فيولد نار فاكتشفوا ان المادة الأساسية مادة الإنبات مادة الكلوروفيل في النبات هي المادة الأساسية اللي بتكون في النار حتى تكون على حالتها المعلومة وفي هذا البحث كان إفحام علمي للملاحدة ولكن أكثر الناس لا يعلمون طيب احنا هنتعلم ايه وهيبقى حظنا ايه من اسمه القادر القدير المقتدر أول حاجة إذا تفكرت في عجائب القدرة فعليك أن تحسن الظن والرجاء في الله فهو على كل شيء قدير وخدوا لها الشاهد لما ربنا ذكر قصة سيدنا زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق انت قاعدة منقطعة للعبادة وبيجيلك الرزق ازاي قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب فلما شاف آية قدرة دي قاعدة منقطعة للعبادة وبيجي لها رزقها كل يوم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء لأن احنا أحيانا لما بنمشيها بقوانين البشر لما تروح لدكتور يقول لك يا عم المرض بتاعك ده مرض ملوش دواء فخلاص انتهت لما كانت الفلونزا الطيور مش الخنازير قصة حقيقية واحد جات له وجات له وهو في طريقه للحج فخلاص فحجزوه وبتاع ومش عارف ايه وايه فالطبيب هناك في المستشفى السعودي كان طبيب باكستاني فقال له بقول لك ايه انت تطلع على جبل الرحمه انت هتحج واحنا هنجيب جراكن زمزم وننزلها عليك هو ما فيش اصل ما فيش حل دلوقتي هو ما فيش حل للموضوع اللي انت فيه ده ما فيش طب يقول لك اي حاجه وفعلا عمل كده طلع الراجل وبدا ينزل عليه من زمزم ماء زمزم لما شرب له وماء زمزم يشرع حتى أن يغسل بها كانت من السنة كده أن النبي صلى الله عليه وسلم يصنع فيها ذلك وارد عنه صلى الله عليه وسلم حال النسك أنه غسل بها رأسه فعملوا كده جابوا الراجل وقعدوا يعملوا كذا وكذا والله برئ والآثار اللي بيذكرها الأطباء في الشفاء من السرطان بزمزم كثيرة بس أصلها عايزة يقين وعايزة حال خاص مع ربنا سبحانه وتعالى بس لو أنا عندي يقين بأن الله على كل شيء قدير ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهل وما يدرك يعني هم بيقعدوا يقولوا إن الذكر إن ربنا قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب بيحدث للإنسان شيء عجيب في تكوين خلاياه وفي جسمك بيحصل له حاجات غريبة حال الذكر فما يدرك فهو يقينك فين يقينك في الدواء اللي هيقوله لك الطبيب ولا يقينك في الشافي فهو كده هي الفكرة انت مؤمن وموقن بأنه على كل شيء قدير هنالك دعا زكريا ربه كانت زوجه عقيم وما يتصور أن تنجب فأنجبت يحيى يوم بدر قال الله وإذ تقول للمؤمنين ألي يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة ألاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم يمددكم ربكم بخمسة ألاف من الملائكة مسومين لما نجي نحسبها النهاردة ما ينفعش 300 واحد قدام 1000 واحد ما ينفعش ما تتحسبش فربنا قال لهم هو انتوا نسيتوا اني على كل شيء قدير انا بعت لكم 3000 ملك عايزين خمسة نبعت بلى ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين يعني معلمين نزلوا معممين معلمين كانوا بعمائم وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به أي لتطمئنوا أنه على كل شيء قدير وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم يبقى أول معنى إذا آمنا بأن الله على كل شيء قدير يبقى اوعى تيجي تقول لي مفيش فايدة أو تيجي تقول لي حاولت وما نفعتش بقالي سنين بخبط على باب ربنا وما بيتفتحش إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون يبقى حسن الظن وحسن الرجاء أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء الفائدة الثانية اللي احنا عايزين نستفيدها من اسم الله القادر القدير المقتدر كلمة جميلة للعلماء بيقولوا ينبغي للعبد أن يصفي مشرب توحيده يعني ايه تبقى علاقتك مع ربنا صافية يبقى توحيدك خالص من صفى صفي له اللي بيتعامل بقلب صافي نقي طاهر ربنا يصفي له أحواله فيعتني بتربية يقينه وبصحبة الصالحين أهل اليقين لأن هم دول أهل التوحيد الخالص فيترقى اسمعوا بقى من توحيد الأفعال إلى توحيد الصفات إلى توحيد الذات هو التوحيد لما احنا قلنا أسماء ربنا قلنا ربنا سبحانه وتعالى له أسماءه 99 اسم اللي احنا بنتدرسهم وله صفات أعلى من كده بكثير صفاته بقى سبحانه وتعالى وله أفعال كل بقى حاجة في حياتك دي أثر من أفعال ربنا سبحانه وتعالى فقالوا يبتدي بالأفعال وبعدين بالصفات وبعدين بالذات يعني ايه؟ قالوا فنهاية توحيد الصالحين أول منزلة والعلماء المجتهدين تحقيق توحيد الأفعال اللي هو ألا ترى فاعلا في الكون إلا الله لا ترى فاعلا غير الله للكون فلا يرى فاعلا إلا الله لا فاعل سواه يبقى الموضوع الفلاني ده حصل ليه ربنا أثر من أثر فعله فما تجيش تلقي باللائمة على سين وصاد وإنما انظر كما أمرك الله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك فتشوف ربنا في كل شيء أنا في المكان ده ليه دلوقتي أثر من أثار فعل من أفعال الله فيا قومني من نومي وجابني المسجد ده وفتح أذني لأسمع وممكن واحد قاعد وشارد وتايه ودنه في حتة تانية واحد مركز وواحد بياخد قرارات وواحد هيكون الدرس ده نقلة في حياته واحد واحد كل واحد مختلف أثر من أثار أفعال الله عز وجل فلا فاعل في الكون إلا إلا الله فاهمين؟ فلا تنسب الأمر لغير الله وإذا رأيت أن الذي أتاك سيء فقال لك خد بالك السبب كان فين كان مشكلة من عندك فما تخشش بقى ما احنا لو اتعلمنا الدرس ده هنتغير خالص أخش دلوقتي ألاقي مراتي عملت مش عارفة ايه ممكن أنبهها بس مش هقعد بقى أرمي عليها باللائمة في كل حاجة ما انت انت انت انت ما أنا فاهم إني أرى أثر معصيتي على دابتي وزوجتي فأنا مش هضحك على نفسي ما أنا فاهم الموضوع وعارف أن ده أثر من أثار فعل الله فيا يبقى ربنا بعت لي رسالة أنا لسه عاككها النهاردة وعارف أن أنا عامل الذنب الفلاني فدخلت عايز بقى الدنيا تبقى ماشية عادي بصيت لقيتها قلبة وشها مش عارف العيال حصل لهم إيه وإلحق حصل جرى فبتبقى باينة وبتبقى واضحة قوي لما تبقى الرسائل كده اللي هو لسه عاكك أنت لسه عامل المعصية تروح واخد على طول ده كده يبقى كويس قوي لأن يعني كده بيفهمها لك لكن ساعات بيمهلك فانت تغتر انت لسه عاكك فدخلت البيت ربنا يستر لقيت الدنيا تمام مستقرة وكل حاجة تمام قلت خلاص بقى ربنا غفرها دي مفيش مشكلة فانت مش فاهم فتتركب مرة في مرة في مرة تلاقي مصيبة سودة كبرت هم ثلاث طرق ربنا بيعملنا بيهم اختار لك طريقة الأولانية تعمل الغلطة تاخدها في الحال قال هذا رجل أراد الله به خيرا فعاقبه لسه كان باصص لوحدة فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه مشقوقة وهو قاعد بيبص عليها راح طخ ضارب في الحيطة فقال له خلاص دي بدي انتهت ما فيهاش كلام الطريقة الثانية بقى امهال بعقوبة أشد يعني الأولانية كانت ألم كده على الماشي زي ما كده انت ايه يعني بتأدب ابنك فانت الأولانية فبتقول ما تعملش كده تاني وقرصت ودني وخلاص قلت له مرة ويعني بالمحسوس بقى خلاص فعملها تاني وتالت ورابع لا بقى لازم بقى العلق عشان خاطر ما مش هينفع يتأدب بقى فتبقى فيها المرة دي الأولانية كانت قرصة ودان التانية بقى ممكن تطير فيها إيد تطير فيها رجل الله أعلم فتبقى العقوبة أشد الطريقة الثالثة وربنا ما يوريكم الاستدراج خد بقى كل حاجة وهي قطمة واحدة دي الطريقة الثالثة سنستدرجهم من حيث لا يعلم عايزين أي طريقة من دول مش عايزين ولا واحدة فخلينا نسأل الله العفو والعافية الله المستعان نسأل الله العفو والعافية فأول واحدة ايه توحيد العباد الصالحين المجتهدين الأولانيين اللي بيوحدوا ربنا توحيد الأفعال دول ما بيشوفوش فاعل في الكون إلا الله دي أول واحدة يحصل ايه لما أنا هؤمن بكده يعتمد على الله يثق فيه يسقط خوف الخلق من قلبه خلاص بقى ما هو ربنا هو الفاعل فهو يعلم أن قدرة الله تحركهم ليس بيدهم نفع ولا ضر النوع الثاني احنا قلنا عليه توحيد الصفات وهذا توحيد العباد والزهاد الناسكين المنقطعين إلى الله فلا يرون قادرا ولا عالما ولا حيا ولا سميعا ولا بصيرا له الأسماء الحسنى والصفات العلى إلا الله فدول يحصل لهم ايه يتبرؤون من الخلق ولا يأنسون إلا بالحق فتظهر عليهم حلاوة الطاعات ولذة المناجات ده مش منك المرأة كانت بتقول لزوجها إيه إنما أنت أكال أما الرزاق فهو الله أنت كبري ربنا بيحط في إيدك المال وبيحط في إيدك الأسباب للرزق إنما مش أنت الرزاق أنت أكال أنت بتجيب لنا الأكل أنت ربنا مستعملك لذلك وهكذا فأنا بقى هقعد متعلق بالناس ليه ومتوكل على الناس ليه وفاهم ان هو ده اللي هينفعني وصاحبي ده أكيد هيقف معايا في شدتي وأكيد فلان مش عارفة ايه وأكيد مراتي هتسوي لي وأكيد أولادي هيعملوا لي وأكيد صحابي وأكيد وأكيد مين قال لك دول خلق والخلق فيهم العيب والنقصان فلا يأنس قلب من يوحد الله بتوحيد الصفات ويعلم أنه هو القادر القدير المقتدر لا يأنس إلا بالله تبارك وتعالى أعلى واحد بقى توحيد الذات وهؤلاء الذين وصلوا إلى مرحلة ومنزلة الإحسان فيعبدون الله كأنهم يرونه توحيد الذات فلا يشهدون إلا الله ولا يرون معه سواه يبقى الأولانيين مش شايفين فاعل إلا الله التانيين مش شايفين قادر ولا سميع ولا مجيب ولا كذا ولا كذا إلا الله والتالتين لا يرون شيئا إلا الله دول متعلقين بأفعاله ودول متعلقين بصفاته ودول متعلقين بذاته سبحانه وتعالى فعلى الأقل نبقى احنا في النص دول عشان نبقى حققنا معنى اسم الله القادر القدير سبحانه وتعالى لو أمنا بالله القدير حقا لعلمنا أنه المستحق للعبادة فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية؟ لا نعلم له سميا سبحانه وتعالى أخيرا موضوع العجز احنا قلنا لو آمنا باسم الله القادر القدير هو لا يعجز ويريدك أنت ألا تعجز عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعائه في الصباح والمساء أن يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل قلنا الكسلان اللي مش عايز يا عم تعالى نصلي الفجر يا عم تعالى احضر الدرس اصل تلاقيه متململ وما يجيش ده كسلان ده مش عايز العاجز مش قادر يقول لك والله العظيم عايز وبتاع بس همدان ما نمتش نص ساعة بس هحاول عايز بس ما عندوش القدرة فهو ده اللي احنا عايزينه ازاي نمد نفسينا بالقدرة وجهنا النبي صلى الله عليه وسلم لذلك فقال حديث صحيح مسلم استعن بالله ولا ولا تعجز وقال أهل العلم العجز شعور بعدم القدرة على العمل فدائما يشعر بالضعف والخور وعادة يكون ناشئ عن اليأس والإحباط والقهر والاضطهاد فيشعر أنه لا يقدر أو يكون بسبب الدنيا فما يبقاش قادر لأنه واخد على عادات تانية فده تيجي تقول له تعالى اعتكف واقعد لك 10 أيام في المسجد وبتاع هو واخد على أنه يقعد في التكييف والدنيا عاملة كذا و و فيقول لك مش قادر صراحة مش قادر اللي انتوا بتعيشوه ده وبتعملوه ده صعب قوي يا عم صوم لك يوم ويوم ما ينفعش انا عايش بنظام معين ولازم اكل كذا ولازم اعمل كذا فصعب قوي دي مش سهله خالص الدنيا لما بتتفتح بتعجز الواحد او بكثره التردد يعجز فقلما يعزم على امر ويحققه فتلاقيه دايما متردد يعني مش عارف ياخد قرار فشويه بشويه تيجي تقول له يلا اعمل تلاقيه مش مش عارف لا مش هينفع تلاقيه قاعد متردد فهذا أسباب كثيرة للعجز نعمل إيه؟ علشان نخرج من هذا علينا بهذه الأمور واحد أكثر من الدعاء لا تفطر عنه فأعجز الناس من عجز عن الدعاء النبي قال لنا مين العاجز اللي مش عارف يرفع ايده مش عارف ترفع ايدك يا شيخ أنا والله الناس كده في التليفونات يا شيخ والله أنا حاولت وأعمل ومش عارف إيه بس أنا مش عارف هو ربنا مش عايزني هو كذا كذا يا عم ارفع ايدك هو في ايه ما ترفع ايدك وتعمل والله دعوت اوعى تقول دعوت ولم يستجب ليه انت ايش عرفك انت متى سيأتيك الفرج من قبل الله عليك تشتغل وهو سبحانه وتعالى كريم اعجز الناس من عجز عن الدعاء عليك أن تكثر من ذلك لا سيما كما قلنا في الصباح والمساء اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والذكر عند الاستيقاظ من النوم ينفع عن الإنسان العجز قال صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم يربطك ثلاث عقد يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد نام يا عم نام وتهنى فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإذا توضأ انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان عاكس فيبقى الذكر الذكر بينشط ثلاثة التحدي العزيمة والإصرار على مواجهة العجز ودي هتاخدها من اسم الله القادر القدير دي اللي احنا قلناها فتتحدى مهما كانت الصعوبات الله قادر أربعة عليك بالابتعاد عن رفقة أهل العجز والتواني ما هي كل واحد يهمد التاني قالت العرب احذروا مجالسة العاجز فإن من سكن إلى عاجز أعداء عامل زي العدوى كده يعني زي الأمراض المعدية أعداء من عجزه وأمده من جزعه وعوده قلة الصبر ونساه ما في العواقب فيبقى واخد على كده ابعد عن هؤلاء بعد كده خمسة شخص نوع عجزك وما تعممش أنا ما بنفعش في أي حاجة أنا طول عمري كل ما أحاول أمسك كتاب ما بعرفش حاولت أحفظ قرآن ما نفعتش رحت قلت أعمل أعمال خيرية ما جبتش رحت مش عارف إيه فيجيبها لك كلها كده لا هي المسألة مش عامة أصلا مفيش إنسان بالسواد ده عندك قدرة في شيء بس أنت مش عارف تستغلها صح فأول حاجة شخصه أنا عندي مشكلة في إيه عندي مشكلة عجز في الإيمان مثلا طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول يديك بقى المنشطات يا ابن آدم يقول قال الله في الحديث القدسي يا ابن آدم لا تعجز عن أربع ركعات في أول النهار يعني إيه أنا عاجز في ده هو بيقول لك إيه المشكلة المسألة سهلة ودايما لما يجي يقول لي أنا بقالي شهر ما بقرأش قرآن طب اقفل واقرأ قرآن يعني عايز أفهم في إيه المشكلة يعني انا بقالي شهر ما بمسكش قرآن هو خلاص يعني هو القرآن ده دلوقتي يعني خلاص انت متكلبش وحاطين في ايديك الكلبشات ومش قادر تهوب ناحية الم... الم... ما تمسك يا حبيبي مصحف تقرا فيها ايه ايه المشكلة هو كده خلاص اصلا انا بقالي كام مش عارف ايه ما بدعيش انا بقالي كذا ما بسويش طب اقول له انت طب يلا كده ارفع معايا ايدك يلا وادعي واحنا خلاص اهدينا دعينا اهو خلصت المشكله بس الشيطان قاعد محسسه مش هينفع صدقني مش هتنفع ومش هيجي وقاعد بقى يحطها له كده الموضوع بسيط قال صلى الله عليه وسلم من عجز منكم عن الليل اهو انت مش نافع في دي افتح في دي انا يا شيخ نفسي اقيم الليل وبقالي شهرين ما بقيمش الليل ده انا من رمضان ما قمتش الليل انا ما ينفعش في طريق ربنا انت من سكتك في القيام القيام نافله انا بقول قيم الليل بس افرض انت مش سكتك في القيام خلاص النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اهو من عجز منكم عن الليل ان يكابده طيب انا والله عايز انفق في سبيل الله واعمل مش عارف ايه واعمل ايه بس كل ما احط فلوسي في حاجه ينهبوها اصلا وينصبوا عليا فبطلت قال وبخل بالمال ان ينفقه او مش عايز تدفع فلوس وجبن عن العدو ان يجاهده قال فليكثر ذكر الله خلاص عندك سكه تانية انا عايز ابقى من المجاهدين وعايز ابقى من محرر الاقصى طب ومش نافع طب عايز ابقى كذا طب عايز ابقى كذا خلاص ما نفعتش دي اذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه الى ما تستطيع خلصت المشكله قال جه يقول لك القران حاره ده كله واحد بقى في اول ما يمسك بتاع ده كله ده صعب قوي 30 جزء طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم ايعجز احدكم ان يقرا ثلث القران في ليله ما فيش حاجه اهي قل هو الله احد في ليله تعدل ثلث القران ايه تاني يعني كل حاجه ليها حلول طيب طب أنا أصلا عملت سيئات كتير قوي وعملت بلاوي سودة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة ما أنت مش هتعمل ألف سيئة أهو ألف سيئة دي أصل السيئة بمثلها فأنت مش هتعمل ألف حاجة ألف حاجة كل واحدة منهم بكذا يا سيدي هتعمل مليون خلاص كترهم النبي هيقول عليه ده أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة يسبح الله مئة فتكتب له بص بيسرها لك ازاي هتسبح ربنا 100 مرة فيكتب الله لك بها ألف حسنة ويحط عنك بها ألف خطيئة المسألة مش معقدة المسألة مش محتاجة منك ان انت تقعد تحسبها بالحسابات اللي انت قاعد بتتكلم عليها قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث في مسند الإمام أحمد وصححه الألباني الأيادي ثلاثة فيد الله هي العليا ويد المعطي التي تليها الراجل اللي بينفق في سبيل الله الجواد ويد السائل السفلى فأعطي الفضل ولا تعجز عن نفسك بيقول لك ولو حتى حد سألك أما السائل فلا تنهر ساعات بتحس ان هم دول كلهم كده يعني نصابين و اعملها مرة يعني عشان اصل احنا لما نتعود لا لا لا لا اعملها مرة في وسط المرات عشان تكسر عندك الحتة دي حتى لو انت شاكك ما هو مش تصدق اليوم على بغي وتصدق اليوم على سارق كل يوم ينفق يطلع بيديها لواحد ما يستاهلهاش اه بس دي قالوا اه يمكن هتديها لده يمكن تردعه اعملها مرة عشان تنفي البخل عن نفسك لأن الواحد لما يتعود على لقات دي بيجي بعد كده خلاص بقى ما يطلعش وأما السائلة فلا تنفي اهو المسألة كل حاجة ليها طريقة عجزت عن باب من أبواب الطاعة افتح في الباب الثاني عجزت عن العلم افتح في العبادة عجزت عن العبادة افتح في الدعوة المسألة هكذا بالطريقة دي تلاقي نفسك طب ما أنا بنفع اهو طب ما أنا أقدر أأدي حاجة وأبقى مميز في شيء زي ما قلنا في اسم الله الوتر أخيرا عليك أن تضع أمامك هدفا ساميا وتحاول أن تصل إليه فالهدف بيولد النية ويولد الرغبة ويولد الشعور بعدم العجز ما أنت لازم بقى تعمل وتسوي ودايما لما تحط قدامك أمثلة هتيجي تقول مش شايف حد بياخد بإيديا مش عارف إيه حط النبي صلى الله عليه وسلم قدامك ما كانش هتقعد تقول للنبي صلى الله عليه وسلم حط فلان وفلان اسمع من سير الصالحين حاول ان انت تقوي العزيمة عندك حتى لا تكون هكذا عاجزا تنشط فإذا دعيت للخير فشمر وإذا مشيت فهرول وجد واجتهد وشد المئزر ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي مشيا يعرف فيه أنه ليس بعاجز ولا كسلان لما تبص على مشي النبي في الطريق تعرف أنه هو ليس بهذا ولا ذاك حتى وهو في هذا السن الكبير صلى الله عليه وسلم نحتاج أن نستمد هذا الحول والقوة والقدرة ونشيل مفاهيم العجز ونبقى عندنا معاني الحسن الظن وحسن الرجاء أن الله على كل شيء قدير فمهما كانت الأمور صعبة أمام عينك فالله قدير على أن يبدل الحال إلى خير حال أسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها هزلها وجدها علانيتها وسرها ما علمنا منها وما لم نعلم اللهم اغفر لنا خطايانا كلها اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا اللهم انصرنا على من بغى علينا ربنا اجعلنا لك ذكارين لك شكارين إليك أواهين منيبين تقبل يا رب توبتنا اغسل حوبتنا أجب دعوتنا ثبت حجتنا أسلل سخائم صدورنا اللهم نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا اللهم استر عوراتنا اللهم استر عوراتنا اللهم استر عوراتنا اللهم آمن روعاتنا اللهم آمن روعاتنا اللهم آمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم